الاثنين اللي تحت اللي هم مبنيين على اساس الرسل والانبياء الرسل في العهد الجديد والانبياء في العهد القديم لان احنا كنيستنا كنيسه واحده العهد القديم ده مش منفصل عنا فالعهد القديم مبني على اساس الانبياء والعهد الجديد مبني على اساس الرسل فالاساس ده من تحت دول اللي ربطوا الكنيسه بعضيها من بعض عشان كده كنيسه العهد القديم كانت 12 سبط كنيسه العهد الجديد كانت 12 رسول وبعدين في عرضتين من فوق دول اللي البناء فيهم بينمو بيعلى بيرتفع لكن وهو بينمو بينمو مركبا يعني الكل البناء بيبنوا بينمو مع بعض بيرتفع مع بعض مفيش حته بتبعجر بتطلع لوحديها كده فوق وحته تانية بتفضل نموها واقف العرضتين اللي من فوق دول اللي هم عمالين يزيدوا باستمرار وينمو دول الرعاة والمعلمين دول اللي بيكملوا بنيان الكنيسة دول اللي بيكملوا بنيان الكنيسة ونموها عمل الخدام الرعاة اللي بيرعوا والمعلمين اللي بيعلموا دول اللي بيزودوا الكرازة ودول اللي قايم عليهم دلوقتي العهد الجديد الرسل والانبياء مش هيتكرروا مش هيجي غيرهم لكن الرعاة والمعلمين دول اللي عمالين يتجددوا ويكملوا بنى الكنيسة عشان كده في السنكسار يختم قصة بناء الكنيسة ولم تزل كلمة الرب يحصل لها ايه تنمو وتزداد في هذه البيعة المقدسة وفي كل ايه بيع النمو كله بيمشي مع بعض والنمو ده بيحصل بواسطة الرعاة والمعلمين امال العرضة الخمسة دي بقى اللي من جوه اللي مش باينة اللي بيربط الالواح دي من جواها الروح الواحد الروح القدس وده اللي احنا اخر كلمه قريناها في افسس دلوقتي مسكنا لله في الروح احنا الاعضاء الكثيرين لكن لينا روح ايه واحد روح واحد بيربطنا من الداخل عشان ترابط الالواح دي يبقى خارجيا وداخليا اللي معاه كتاب مقدس بردك يطلع معايا كرونسوس الاولى اصحاح 12 عشان يورينا أهمية حياة الشركة صح 12 وبردك عدد 12 يقول لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد الواحد إذ كانت كثيرة هي جسد واحد كذلك المسيح أيضا لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد يهودا كنا أم يونانيين عبيدا أم أحرار وجميعا سوق قربنا روحا واحدا هو ده الرباط اللي بيربطنا من الداخل عشان كده مهم بردك انك مش تيجي من غير انجيلك مهم ان يكون انجيلك معاك عشان تقدر تتابع اعتمدنا بروح واحد وسقينا مش بس اتولدنا من روح واحد لكن نفضل نشرب هذا الروح الواحد بالرغم ان احنا اعضاء كثيرين لكن بنكون جسد واحد الاختلافات والانقسامات بتحصل لان احنا ما بنشربش الروح الواحد صحيح اتولدنا من الروح القدس لكن ما حرصناش ان احنا نمتلئ بالروح القدس لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد يهودا كنا أم يونانيين عبيدا أم أحرار وجميعا سقينا روحا واحدا فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرين وبعدين يبتدي يتكلم من آلة الرجل للإيد أنا ماليش حاجة بيكي ماليش دعوة بيكي ولا العين قالت لهم أنا أحسن منكم عشان أنا أعلى منكم ما يقدرش الجسد يعيش لو كل واحد حس انه ممكن يستغنى عن الاخر او يتعالى على الاخر او يحس انه قيمته اهم من الاخر بل في الاخر يقول ان الاعضاء القبيحه فينا لنا جمال افضل فليس هناك عضو اعلى او اقل من الاخر او عضو ملوش ضروره ملوش لازمه فزي ما كل لوح من الالواح يكون احد المؤمنين وزي ما كل واحد عمود في هيكل الله لكن الاعمده دي كلها مرتبطه بعضيها ببعض الخلاص صحيح تم على المستوى الفردي خلاص من اجل كل واحد لكن هو ايضا على المستوى الجماعي وزي ما شفنا في خروف الفصح ان خروف الفصح كان يذبح من اجل الجماعه خلاص على مستوى الجماعة كلها لكن كان لازم كل فرد من الجماعة يأكل بيه بنفسه خلاص على مستوى الجماعي وعلى المستوى الايه الفردي حدش يقول انا اخش في الزحمة نفس اللي ما تاكلش من خروف الفصح تقطع تفصل من شعبها فالخلاص على المستوى الفردي كل واحد من يغلب اجعله عمودا في هيكل الهي واكتب عليه اسم الهي واسم الجديد واسم مدينه اله اورشليم النازله من السماء ولكن لازم هذا العمود يكون متصل مرتبط بالاعمده الاخرى عشان كده في رساله يوحنا الاصحاح الاولاني يقول ان لازم احساس كل واحد ان المسيح مات كفاره ليس عن خطايانا فقط بل عن خطايا العالم كله مش على المستوى الفردي بل على المستوى الجماعي عشان نقدر نفهم معنى العوارض الخمسة دهيت وازاي نعيشها فعلا بالممارسة كنيستنا الأرثوذكسية يعني يمكن تقولوا محدش بيسأل على حد ومش زي الطوائف التانية ومعرفش ايه الكلام ده ده مش لان احنا ارثوذكس ده لان احنا مش عايشين الارثوذكسيه بتاعتنا لو فهمنا الارثوذكسيه بتاعتنا صح لقدرنا نحس بالترابط اللي بيننا وبين بعض صح دليل على كده كنيستك الارثوذكسيه بتعلمك اول ما تصحى الصبح وتتخبط في صلاه باكر كده قبل ما تبتدي مزامير باكر بتصلي حاجه بتصلي ايه البولس ايوه اللي انتوا حافظينها افسس اربعه عدد واحد لستة يقول ايه فاسألكم انا الاسير في الرب ده كل يوم بنصليها دي ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها بكل تواضع ووداع وطول اناه محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح الكامل أو السلام الكامل جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل في كلكم الوحدانية الواحدة بتاعت الكنيسة وبيحطوا خمس ربط عشان تقدر تخلينا مرتبطين بعضينا ببعض التواضع تواضع مش معناه ان انا يعني ما تكبرش لا تواضع ان انا احس باحتياجي للاخر وباحتياج الاخر ليا الوداع ازاي نتفاهم طول الاناه طول بالك المحبه رباط السلام خمس حاجات تواضع ووداع وطول اناه ومحبه وسلام دول اللي بيربطونا بعضينا ببعض لو كنا عايشين دي زي ما بنصليهم كل يوم ده لو كنا بنفتح اجبيتنا وبنصلي كل يوم ما كانش ده يبقى حالنا بيوت مفككه خربانه وكنايس مفككه خربانه ايضا لان مفيش الخمس عوارض اللي بيربطوها ببعض عشان الانسان يوصل للروح الواحد والقلب الواحد والهدف الواحد كل لوح من الالواح دي علشان العارضه لازم تخش فيه من بره لازم يبقى له حلقه الحلقه دي معموله من ذهب شايفين الحلقات اللي من بره العارضه دي لازم تمر جوه حلقه من ذهب الحلقه دي رمز الرباط الالهي لان كل ما هو ذهب فهو من الطبيعه الالهيه عشان ارتبط بالاخرين ارتباطي بالاخرين لا يقوم على علاقات بشريه ولكن علاقاتي بالاخرين يقوم على ارتباط الهي انا ما بحبش فلان لانه شكله حلو ولانه دمه خفيف ولانه بيجاملني لكن انا مرتبط بفلان على اساس الارتباط الالهي عشان كده الارتباط ما بين الزوج والزوجه الارتباط ما بين الاباء والابناء الاصدقاء الاخوه بعضهم وبعض ما يكونش ارتباط حقيقي وحي الا اذا كان مربوط برباط الهي بحلقه من ذهب العلاقه اللي بيني وبين الاخرين قايمه على الله مش قايمه على اي غرض تاني غرض نفعي او غرض تلذذي لازم يبقى الرباط اللي بيني وبينهم رباط الهي حلقه من ذهب هي اللي تربطني بيهم وزي ما انتم شايفين عدد الالواح 48 لوح 48 4 في 12 الأربعة دي رمز الأرجاء المسكونة أو الأربع الاتجاهات بتاعت المسكونة شمال وجنوب وشرق وغرب رقم 12 يرمز إلى كنيسة كنيسة العهد القديم 12 سبت كنيسة العهد الجديد 12 رسول في عدد 48 إشارة إلى الكنيسة سواء كنيسة العهد القديم أو العهد الجديد في أرجاء المسكونة كلها من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الألسنة كل هؤلاء يكونون مسكا لله وسط شعبه كل هؤلاء يكونون جسد المسيح الحي الكنيسة التي هي جسد المسيح في أربعة أركان المسكونة من كل الشعوب ومن كل الأمم ومن كل الألسنة وهي دي النبوة اللي قالها يوحنا الرسول ان المسيح مات ليجمع ابناء المت... ابناء الله المتفرقين الى واحد المسيح مات عشان يجمع كل الناس المتفرقه يجمعهم الى واحد وهي دي تثبته في الصلاه الشفاعيه الاخيره في يوحنا 17 ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا واحد فينا كما اني وانت واحد الوحدانية اللي المسيح عايز يوصلنا ليها علشان يبقى بناء واحد كيان واحد لجسده شفنا في المنظر الاولاني اللي من جهة الغرب في ستة ألواح في النص بعدين يجي لوحين في الجنبين اسمهم لوحي الزاوية دول اللي هيربطوا الجانب الشمالي مع الغربي وهيربطوا الجانب الجنوبي مع الغربي واداهم وصفات انها تربط من فوق ده الجانب الشرقي ده مدخل القدس الجانب الغربي اللي هو هناك دي مسدودة بستة ألواح ولوحين على الجنبين اللي هم لوحي الزاوية طبعا المسيح نفسه هو حجر الزاوية هو اللي بيربط الاتنين بعضيهم مع بعض اللي شاف الفيلم الأولاني يقدر يعرف ازاي كان اللوح اللي من الناحية دي ومن الناحية دي يربط الاتنين مع بعض بربطة من فوق شوف المنظر تاني بتركيبه ادي المنظر الغربي قدامنا ست ارواح في النص وكان في لوحين في الجنب ده منظر كل لوح كفرد وادي الرجلين القائم عليهم والرجلين دول مقرونين ببعض بيخشوا يثبتوا في القاعدتين اللي من الفضة ادي عشرين لوح تجاه الشمال والجنوب وكل لوح قايم على قاعدتين من الفضة راجعوا بقى يعني ايه قاعدتين من الفضة ادي من ناحية الغرب ادي الالواح بتاعت الزاوية هتيجي تقرب من بعضيها وتتربط من فوق بزاويتين اهو مبينها قوي هنا عشان ده يربط ناحية الشمال مع الغرب وناحية الجنوب مع الغرب فيربط الثلاث اضلاع بعضيهم ببعض فيصير البناء كله مركبا واحدا كيانا واحدا وادي العوارض بتخش عمل اتنين من فوق جنب بعض واتنين من تحت وادي الخمسة بتخش في منظرين اما العوارض الاتنين يبقوا جنب بعض لا فوق بعض لكن النهاية المحصلة انهم مربوطين بعضهم ببعض من الخارج ومن الداخل وادي الحلقات الذهبية اللي موجودة في كل لوح من الألواحة ناحية الشرق مفتوح باستمرارنا تمانية واربعين لوح دول برضه كان ليهم رمز طبعا تمانية واربعين لوح دول بي- كانوا بيكونوا الخيمة بتاعة العهد القديم زي ما شفناها انها الفترات اللي مرت 480 سنة مروا على شعب الله وهم بيستخدموا هذه الخيمة عمر الخيمة لحد ما اتبنى الهيكل بعدين في الآخر خالص ربنا بعد ما وصف له كل الوصفات دي قال له تقيم المسكن حسب المثال اللي انت شفته على الجبل والتالت مرة ربنا يكرر هذه العبارة قدام موسى انك اعمل كل حاجة بحسب المنظر اللي انت شفته اظهر لك على الجبل عشان كده الخيمة دي كانت مصنوعة وفي نفس الوقت غير مصنوعة يعني ايه مصنوعة وغير مصنوعة مصنوعة لانها صنعت بايدي بني اسرائيل لكن في وقت نفس الوقت كانت غير مصنوعة لأنها قبل ما تتصنع بيد إسرائيل كان لها وجود سابق عند الله على الجبل شافوا مين؟ موسى بالظبط زي المسيح المسيح بالرغم انه ظهر في الجسد تجسد لكن كان ليه وجود سابق منذ الأزل عند الآب لكن في ملء الزمان ظهر في الجسد الخيمة دي لما اتكونت واتصنعت ما كانتش دي بدايتها كانت موجودة في رسم الله وفي ذهن الله من قبل ما الناس تظهرها من قبل ان الناس تعملها عشان كده المسيح كان موجود منذ الأزل قبل ما يظهر في الجسد عشان كده بقول لكم خيمة الاجتماع دي من أروع أسرار العهد القديم لأنها بتمس شخصية السيد المسيح بدرجة كبيرة جدا نرجع لخروج 26 تاني من عدد 31 وتصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعت حائق حاذق بصنعة بكر يصنعه بكروبيم وتجعله على أربعة أعمدة من صنط مغشاه بذهب رذذها من ذهب الرزة يعني الخطاطيف بتاعتها على أربعة قواعد من فضة خدوا بالكم ان الاربع اعمده دول على اربع قواعد مش على ثمان قواعد في فرق بين الاعمده والالواح وتجعل الحجاب تحت الاشظه وتدخل الى هناك داخل الحجاب تابوت الشهاده فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الاقداس وتجعل الغطاء على تابوت الشهاده في قدس الاقداس وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن اللي هو ناحية الجنوب وتجعل المائدة على جانب الشمال وتصنع سجفا سجفا يعني ستارة دي على باب القدس لمدخل الخيمة من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة طراز ومش صنعة حائك حاذق لكن صنعة طراز وتصنع للسجف خمسة أعمدة من صمت وتغشيها بذهب بذهب رذذها من ذهب وتسبك لها خمس قواعد من نحاس بيكلمنا هنا دلوقتي عن حاجتين بيكملوا السكيلتون بتاع المسكن اتكلمنا في الاول عن الاغطيه بالرموز بتاعتها وبعدين اتكلمنا عن الالواح دلوقتي بيتكلم عن الحجاب الحجاب ده الستاره اللي بتفصل ما بين قدس الاقداس اللي هو التلت الجواني وما بين التلتين البرانيين اللي هم القدس والحجاب ده بيركز انه هيفصل النظر هيحجب الانظار عن التابوت اللي عليه الكرسي او الغطاء اللي بيمثل الحضرة الالهية الحجاب ده عشان محدش يشوفه ادي اللي ناحيتي كده ده التلت اللي بيسمى قدس الاقداس واللي هناك ده يسمى القدس اول ستارة دي اللي عليها الكاروبيم دي الحجاب الستارة اللي هناك دي دي مدخل القدس اللي اسمها السجفة أو الستارة. في فاصل اسمه الحجاب. يفصل ما بين الإنسان وما بين الله. والحجاب ده نشأ بسبب الخطية. آثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. في حاجة حايشة بيني وبينكم. حاجز اسمه حاجز العداوة ما بين الله وما بين الإنسان بسبب الخطية بس الملاحظ أن هذا الحاجب أو هذا الحاجز لم يصنع من حجر ولم يصنع من خشب ما اتصنعش من حاجة ناشفة صلبة لكن اتصنع من ايه؟ من قماش منسوجا من قماش وكان صنعته من قماش ومش من حاجة صلبة زي الحجر أو الخشب دليل كبير على وجوده المؤقت وعزم الله على انه يتجاوز هذا الحجاب ان الحاجز ده مش دائم دي حاجة مؤقتة لكن ربنا صمم ان هذا الحجاب في وقت من الاوقات هيتشال عشان كده ما عملوش من حجر او من اي مادة صلبة بصوا الحجاب ده يختلف عن الغطا الاولاني اللي كان مغطي الخيمه اللي معاه انجيل يبص معايا كده في اصحاح 26 عدد واحد اول ما ابتدينا نتكلم على الاغطيه اصحاح 26 عدد واحد يقول واما المسكن اللي هو الغطاء الاولاني فتصنعه من عشر شقق شوفوا ترتيب الكلام بوس مبروم اسمنجوني ارجوان قرمز طلعوا معايا بقى نفس الاصحاح 26 عدد 31 تصنع حجابا من اسمنجوني ارجوان قرمز بوس مبروم في اختلاف في ترتيب الالوان عشان تعرفوا ان كل حاجه مش مكتوبه كده اعتباطا لكن قد ايه الروح القدس ده كان دقيق في انه لما بيكتب حاجه هو بيقصدها في فرق بين واحد عمال يقرا وخلاص فر فر وبين واحد بيقف عند كل كلمه عشان دي القاعده بتاعته اللي هيقف راسخ عليها الحجاب بعكس شقق المسكن زي ما قلت لكم ان في حاجه اسمها في القماش السودا واللحم في فرق بين ال background الخلفيه بتاعه القماشه وبين الخيوط اللي بتتكون عليها من فوق اللحميه بتاعتها شقق المسكن كان ال background بتاعها اللون الابيض الموس المبروم لكن الحجاب ال background بتاعه اللون الاسمنجوني لون السماء ويطرز بالثلاث الوان التانيين الخطوط الطولية والعرضية في النسيج انتوا عارفين طبعا تفتكروا معايا اللون الابيض ده رمز ايه؟ نسوت المسيح ونقوته انه بلا خطيه لاسمنجوني ده رمز طبيعته السماويه الارجوان لباس الملوك طبيعته الملوكيه والقرمز لون الدم فداء اللي عمله الغطا اللي من فوق اللي مرتفع background الرئيسي بتاعه اللون الابيض رمز لناسوت المسيح اللي ارتفع لفوق لانه بعد ما اكمل الفداء صعد الى السماء بالجسد بتاعه الممجد الحجاب ده تحت اشاره الى تنازل اللاهوت واتضاعه انه نزل من السماء لينا على الارض ولو تفتكروا الحجاب ده يشيل ايه فوق ايه بالظبط من شقق المسكن لو ما قلتهاش هزعل جدا يعني بالظبط الخمسين عروة الواصلة بين الشقتين الكبار وقلنا ان الوصلة دي هي يوم الخمسين اتحاد كنيسة العهد القديم بكنيسة العهد الجديد الروح القدس رقم الخمسين اللي ما خدناهوش الا على اساس تجسد المسيح وموته وقيامته فهنا الحجاب ده رمز للمسيح الذي تنازل متجسدا من السماء فال background بتاعه اللون الاسمنجوني الطبيعه السماويه الخلفيه بتاعت هذا النسيج اللون الاسمنجوني ال blue ال- الازرق الفاتح بتاع السماء عشان كده بولس الرسول يقول الرب من السماء يسوع الرب من السماء اللي نزل لنا من السماء فالاسمنجوني الرب من السماء الارجوان ملك الملوك ورب الارباب القرمز المسيح اللي ذبح لاجلنا البوس المبروم الكتان الابيض ده القدوس الذي بلا خطيه ولكن على الحجاب ده في صنعة حائك حائك يعني خياط خياط ماهر يثبت الكاروبين بصورة مكبرة جدا على الحجاب من ورا ومن قدام الحجاب ده قلنا فاصل يمنع الإنسان إنه يخش جوه أثامكم فا- صارت فاصلة بيني وبينكم وعلى الحجاب الحاجز ده واقف كاروبين يمنع اي حد يخش فاكرين المنظر بتاع سفر التكوين بعد ما ربنا طرد ادم وحواء بصوا كده معايا في تكوين ثلاثة عدد 24 فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة آدم اتطرد وبقى مطرود وناحية الشرق كده عمال يبص يلاقي فيه كروبيم واقف له بلهيب سيف متقلب من النار علشان يمنعه من انه يخش ياكل من شجرة الحياة ما هو الكروبيم ده اللي كان على الحجاب علشان يمنع الانسان من الدخول علشان الانسان ما يقدرش يخش الى شجرة الحياة وهو مازال بالخطية كل ده بسبب الخطية بتاعته فشقق المسكن أي ما فوق الحجاب المسيح الذي نزل من السماء زي ما بيقول في يوحنا ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء في يوحنا الإصحاح الأولاني آخر آية ليس أحد نزل من السماء إلا الذي صعد إلى السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء فالحجاب ده إشارة إلى جسد المسيح وده اللي بنشوفه في عبرانيين 11 طريقا كرسه لنا حديثا بالحجاب أي جسده قلنا كلمة حديثا يعني فريش طازة لنا ثقة للدخول إلى الأقداس في عبرانيين 10 عدد 10 لنا ثقة للدخول إلى الأقداس طريقا حديثا فريش كرسه لنا المسيح بجسده أي الحجاب فالحجاب ده كان إشارة إلى جسد المسيح اللي فتح لنا طريق إلى الأقداس عشان نقدر نخش والطريق ده طريق متجدد فريش باستمرار عشان نقدر ندخل إلى الأقداس السماوية وكان الحجاب ده يحمل على أربعة أعمدة وزي ما شفنا ان اللي قدم لنا شخصية المسيح المتجسد كان أربع بشيرين أربع أناجيل قدموا لنا شخصية المسيح جسد المسيح فمتى ادينا له لون الارجوان اتكلم عن المسيح الملك مرقس لون القرمز المسيح اللي قدم نفسه فدية لوقا البوس المبروم الكتان الابيض اللي قدم المسيح الانسان النقي يوحنا اللون الاسمنجوني اللي قدم المسيح الاله الذي تجسد كلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده قايم على أربعة على أربع أعمدة والكرازة تمت على الأربع بشرين اللي قدموا لنا شخص المسيح في كورنثوس الأولى الصح الأولاني يقول على المسيح المسيح الذي صار لنا حكمة من الله برا وقداسة وفداء أربع حاجات المسيح حكمة وبر وقداسة وفداء ده التجسد قام على الأربع حاجات دول الحكمة هو إقنوم الحكمة اللي وصلنا إلى معرفة العلي من رآني فقد رأى الآب وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك دنا الحكمة المعرفة قدم لنا البر اللي صنعه بجسده الصح اللي ما كانش حد قادر يعمله ولا يعيشه قدم لنا القداسة التي لا يستطيع أحد بدونها أن يعاين الرب قدم لنا الفداء الكفارة الغفران الخلاص دول الأربع حاجات اللي قايم عليها الحجاب وعارفين طبعا ان في لحظة موت المسيح على الصليب انشق الحجاب من اعلى الى اسفل لانه حمل خطايانا في جسده زي ما بطرس الرسول بيقول فانشق الحجاب الحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة أذلتها والحجاب انشق من فوق مش من تحت لأن الحجاب ده كان لازم ينشق من عند الله، الإنسان ما يقدرش يشقه من تحت. الحجاب ده كان لازم يزال من عند الله. عشان كده الحجاب لما اتقطع اتقطع من فوق لتحت. الكردون ده لما مات المسيح اتقطع من فوق لتحت. لازم السماء هي اللي تشقه، لكن الأرض ما تقدرش تشقه. لما حمل خطايانا بالخشبة على جسده بردك في معنى جميل رائع يقوله في أفسس 2 بولس الرسول عن جسد المسيح أفسس 2 عدد 13 انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعويه اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا اله في العالم بيكلم الامم كان في امم ويهود مقسومين اتنين ولكن الان في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم الان قريبين بدم المسيح اللي كان فيه حاجز لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط حائط السياج الحجاب الحاجز أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين لأنه به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب فلست بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين مسيح في جسده على الصليب صالح الاثنين في جسد واحد قاتلا العداوة بدم صليبه شال الحاجز اللي كان بيحجز الإنسان عن الله عشان كده تبصوا تلاقوا في الكنائس الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية ما تحطش حجاب تلاقوا المذبح بتاعهم مكشوف قدام الناس كلها لأن المسيح حد الحجاب ده لكن الكنيسة الأرثوذكسية احتفظت بالحجاب بس مش بحجاب مقفول بحجاب مشقوق عشان كده تبص تلاقوا ستر الهيكل مشقوق من النص علشان تفكرنا باستمرار بالعمل اللي عمله المسيح لما أبطل بجسده العداوة وفتح لينا الطريق ده ما اسموش حجاب الهيكل مجازا بنقول عليه حجاب لكن اصلا هو مش حجاب ده اسمه اصلا ايقونستاس يعني حامل الايقونات لكن ما هوش حجاب لان ما بقاش فيه حجاب المسيح ازال الحجاب ازال العداوه لكن ده اسمه حامل الايقونات مش حجاب فالارثوذكسيه احتفظت بالحجاب ولكنه مشقوق مفتوح عشان كل واحد يقدر يدخل الى هذا المكان في سؤال هنا بيقول كيف نطبق حياة الشركة في ظل مجتمعنا هو مجتمعنا ده مين اللي عمله مش احنا اللي عملناه المجتمع ده مين اللي صنعه ما هو لو كنا احنا عايشين المسيح بتاعنا وعايشين اللي بنقوله وعايشين اللي احنا بنصليه كان مجتمعنا ده تلقائيا اتغير وعشان نقدر نحقق حياة الشركة لازم كل واحد بالأول يفهم وضعه في الكنيسة ويفهم مسؤوليته تجاه الآخرين ويبتدي بنفسه ما يقولش اصل محدش بيسال فيا محدش بيهتم بيا طب وانت اهتميت بمين وانت سالت في مين وانت عملت ايه من اجل الاخر ما هو مشكلتنا ان كل واحد مستني التاني هو اللي يبتدي بالحب ومحدش عايز يبتدي عشان كده مفيش محبه لكن مين اللي بيبتدي وياخد زمام المبادئه والمبادره سؤال مهم نفس السجفه مكونة من نفس المواد اللي متكون منها الحجاب اللي بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس نفس الأربع مواد الإسمنجوني اللون السماوي القرمز لون الدم الإرجوان لون الثياب الملوكية والبوس المبروم اللي هو الكتان الأبيض النقي لكن يفرق ما بين هذا المدخل وما بين الحجاب ان ما عليهوش كروبين ما كانش فيه كروبين زي ما موجود على الحجاب يمنع الانسان من الدخول عشان كده كان ممكن الكهنه يخشوا كل يوم مفيش اي عائق يمنعهم من ان هم يدخلوا الى القدس عشان يقوموا بخدمه الله كل يوم وكانوا السجفة دي متعلقة على خمس أعمدة بعكس الحجاب كان متعلق على أربع أعمدة والفرق الثالث إن كل عمود كانت القاعدة بتاعته من نحاس مش من فضة مش زي بقية الأعمدة القاعدة بتاعتها من فضة لأن اتفقنا كل ما يظهر من الخارج هيبقى من نحاس كل ما هو مخفي من الداخل هيبقى من الذهب أو من الفضة ففي ثلاث فروقات ما بين الحجاب وما بين باب القدس او المدخل الى القدس اول حاجه الحجاب عليه كروبيم بينما المدخل ما عليهوش كروبيم الحجاب قايم على اربع اعمده بينما المدخل الخارجي قايم على خمسه اعمده كل عمود في الحجاب قايم على قاعده من الفضه لكن العمود بتاع مدخل القدس قائم على قاعدة من النحاس دي الثلاث الاختلافات اللي ما بين الاثنين ايه معنى الكلام ده الحجاب وظيفته انه يحجب يمنع لكن المدخل بتاع القدس السجف ده وظيفته انه يبيح الدخول يسمح بالدخول للكهنه كل حين علشان يقوموا بالخدمه عشان كده ما كانش عليه رسمه الكاروبين اللي بيمنع المدخل ده متسع واسع وكان ناحية الشرق لأن قدس الأقداس كان ناحية الغرب بحيث أن الشمس أول ما تطلع تخبط في هذه السجفة فلما يجي الكاهن يفتح الستارة علشان يخش إلى داخل القدس كانت الشمس تنور جوه القدس فعشان كده كان اتجاه المدخل بتاع القدس ده ناحية الشرق بعكس قدس الأقداس اللي كان ناحية الغرب لما طرد آدم من الجنة يقول أقام شرقي جنة عدن الله أقام شرقي جنة عدن كاروبيم بلهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة هو طرد بسبب الخطية وعاش منفي بعيد عن الشرق لأن ناحية الشرق كان في كاروبيم واقف فعاش في الظلمة لما طرد آدم عاش منفي من النور فعاش في الظلمة لأنه اتحرم من حضرة ربنا لكن كان تملي يتطلع باستمرار ناحية الشرق يشتاق انه يبص ناحية الشرق حيث موجود شجرة الحياة عشان كده في الطقس الارثوذكسي بتاعنا الكنيسة بتعلمنا لما بنيجي نصلي بنصلي في اتجاه الشرق اتجاه الشرق اللي من ناحيته شمس البر اتجاه الشرق الموضع اللي كان محروم منه الانسان لما طرد من الجنه فكان كل ما يبص الانسان قبل مجيء المسيح ناحيه الشرق لا يرى الا طريق مسدود قدامه يحرسه كاروبين لكن كانت التطلعات موجوده جواه انه يشوف مدخل الخيمه كان ناحيه الشرق الناحية اللي بيشتاق إليها الإنسان وكأن ربنا بيدي وعد للإنسان إنك ما تخافش هيجي الوقت اللي هتقدر تدخل فيه من جهة الشرق بلا كاروبيم يمنعك بلا كاروبيم يحرمك من شجرة الحياة فكان الانسان بينتظر اشراقة فجر جديد شمس تطلع مرة تانية جديدة تكون بلا كاروبيم يمنعه من الدخول للتمتع بشجرة الحياة عشان كده ربنا ساب له السجفة دهيت او مدخل القدس سهل الدخول فيه اي كاهن يقدر يخش اللي عايز يخدم يقدر يخش من خلال مدخل القدس فكان السجفة دي مصنوعة أيضا من نفس المواد اللي صنع بيها الشقق العلوية اللي كانت بتغطي المسكن واللي كان مصنوع بيها الحجاب وشفنا إن الثلاث حاجات دول يشيروا إلى شخص المسيح. المتجسد اللي بذل نفسه عشان يكون باب متسع لينا نقدر نخش من خلاله إلى شجرة الحياة. أنا هو باب الخراف لما جه وقدم نفسه إن هو باب للخراف بردك لو رجعتوا للنص يقول إن الحجاب يصنعه صنعة حائك حاذق حائك يعني خياط لكن السجفة صنعة الطراد فقط ما قالش صنعت حائك حاذق الحائك الحاذق ده او الخياط كان مهمته انه يثبت الكاروبيم على الحجاب عشان الكاروبيم ده كان شيء اساسي عشان يوري الانسان ان اثامكم صارت فاصله بيني وبينكم لكن السجفه البرانيه او الستاره البرانيه دهيت كانت صناعه طراز عادي مش محتاجه لحائك يثبت الكاروبيم يا دوبك تداخل الالوان الخطوط الطوليه مع الخطوط العرضيه وكان السجفه دي قايمه على خمس اعمده وباستمرار هنلاحظ رقم خمسة ده هيبتدي يتكرر كتير وهنفهم ايه معنى رقم خمسة ده بالذات لكن مبدئيا رقم خمسة ده إشارة إلى حواس الإنسان مدخل الإنسان أو كل ما يدخل إلى الإنسان بيخش عبارة عن خمس نوافذ بيخش منها اي حاجه اللي جوه الانسان العينين الودان الفم الانف اللمس النظر والسمع والتذوق والشم واللمس دول الخمس حواس اللي بيخش منها اي حاجه الى داخل الانسان الخمس حواس دول اللي لازم الانسان يقدسهم علشان ربنا يدخل من خلالهم لجواه يبقى الانسان ده مقدس من داخله والخمس حواس دي تتقدس بانها قايمه على اعمده من نحاس وقلنا ان النحاس باستمرار اشاره لانه بيحتمل النار الشديدة او الدينونة فالعمود كان معمول من خشب صن لكن مغلف بالذهب وموجود على قاعدة من نحاس فالإنسان يقدس الحواس بتاعته أو المداخل بتاعته بواسطة الفداء اللي صنعه المسيح عشان كده اذا كان بيكلمنا بولس الرسول عن المسيح اللي مات من اجلنا اذا كان المسيح مات لاجلي وقام فلكي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام هو ده معنى التكريس او التقديس اذا كان المسيح مات من اجلي وقام وافتداني فده كان هدفه ان الانسان بعد كده ما يعيش لنفسه لكن يعيش للذي مات من اجله وقام هنا يبقى التقديس سليم هنا تبقى الخدمه مقبوله هنا يبقى التعب من اجل الله مقبول لما يبقى مبني على اساس الفداء او المسيح اللي احتمل من اجل هذه الدينونه مات لاجلي عشان كده انا بحط حياتي من اجله وكانت القاعدة بتاعة الأعمدة بتاعة المدخل بعكس قواعد الأعمدة بتاعة السكيلتون بتاعة الخيمة شفنا المرة اللي فاتت إن كل عمود كان قائم على كم قاعدة؟ قاعدتين من الفضة لكن الأعمدة اللي بره دي قايمة على قاعدة واحدة بس من نحاس مش على اتنين ودي إشارة مبدعة في من جهة اللاهوت إلى المسيح المتجسد اللي صار طبيعة واحدة من طبيعتين طبيعة الكلمة المتجسد بنؤمن في إيماننا إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين طبيعتين الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية لكن المسيح لما تجسد بقى طبيعة واحدة من الطبيعتين دول بغير انفصال ولا امتزاج ولا تحول ولا تغيير بالظبط زي اتحاد الحديد بالنار لما بنحط حتة الحديدة جوه النار ما اقدرش افصل بعد كده النار عن الحديده المتوهجه الاتنين بقوا حاجه واحده حديد محمى ملتهب متوهج ما اقدرش افصل النار عن الحديد لانه بقوا طبيعه واحده متحده ولما اجي ادق على الحديد المتوهج انا ما بدقش على النار لان النار ما بتدقش لكن بدق على الحديد ما هي النار دي اشاره الى اللاهوت والحديد ده اشاره الى الناسوت لما اتحدوا ببعض وجه الام وقعت على شخص المسيح الالام دي ما اثرتش في اللاهوت زي واحد بيخبط على النار النار ما بتتاثرش لكن اللي كان بيتاثر هو الناسوت فعشان كده كل عمود من الاعمده دهيت اللي بيكونوا باب القدس يشير الى المسيح الباب المتسع اللي بيقبل والقاعده الواحده اللي مرتكزه عليه العمود اشاره الى الطبيعه الواحده اللي للمسيح من الطبيعتين ادي منظر السقف او الستاره والمدخل بشكلها القائم على خمسه اعمده لو عدتوهم من فوق ادي اول عمود اتنين تلاته اربعه خمسه وادي الستاره كلها بتطريز وزي ما انتم شايفين ان الستاره معلهاش كروبين بعكس الحجاب اللي شفناه اللي كان مطرز بالكروبين كله عشان نبقى صحيين شوية الأعمدة اللي بتكون الجدار بتاع المسكن بترمز للمؤمنين عشان كده ترتكز على قاعدتين من الفضة لكن الأعمدة اللي قايم عليها الستارة بتاعة مدخل القدس والحجاب ترمز لشخص المسيح عشان كده ليها قاعدة ايه واحدة نكمل مع بعض اصحاح 27 من سفر الخروج دلوقتي احنا غطينا الخيمة نفسها في حد ذاتها سواء قدس الأقداس بمشتملاته تابوت العهد القدس بالغطاء بتاعه بالأعمدة بتاعته بمشتملاته واتكلمنا عن حاجتين مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية دلوقتي هنطلع بره إلى الدار الخارجية الفناء اللي كل الناس بتشوفه اي حد يقدر يبص عليه من بره فالدار الخارجية ابتدى يوصفها ويتكلم عنها من اول اصحاح 27 وتصنع المذبح من خشب الصمت طوله خمسة أذرع وعرضه خمس أذرع مربعا يكون المذبح وارتفاعه ثلاث أذرع وتصنع قرونه على زواياه الأربع منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره جميع آنيته تصنعها من نحاس وتصنع له شباكة صنعت الشبكة من الشبكة من النحاس وتصنع على الشبكة أربع حلقات من نحاس على أربعة أطراف وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل وتكون الشبكة إلى نصف المذبح وتصنع عصوين للمذبح عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بنحاس وتدخل عصواه في الحلقات فتكون العصوان على جانب المذبح حينما يحمل مجوفا تصنعه من الواح كما اظهر لك في الجبل هكذا يصنعونه كما اظهر لك في الجبل هكذا يصنعونه بردك عشان نقدر نتخيل الكلام اللي قريناه كان الواحد اول ما يخش من خيمه الاجتماع يصطدم باكبر قطعه موجوده في الخيمة كلها أضخم وأكبر وأعلى قطعة اللي هو المسبح النحاس أو مسبح المحرقة انتوا شايفينه عامل على شكل صليب ده كومة من التراب بيطلعوا عليها الكهنة من الأربع اتجاهات عشان يحطوا الذبيحة فوق المذبح في النص في الشبكة اللي بتبقى في نص المذبح المجوف ده هو ادي منظر عام للكلام اللي احنا قريناه لكن تعالوا ناخده حتة حتة ابتدى يوسف لينا اكبر واضخم قطعة الانسان الداخل للخيمة يصطدع بيها اللي هي مذبح المحرقة اللي كانوا متابعين معانا كده من كام اصحاح لما ربنا جه قال له تصنع مذبح قال له تعمله منين من تراب او لو عملته من حجر الحجر ده يبقى زي ما هو ما ترفعش عليه ازميل ما تشكلهوش بايديك فاكرين واتكلمنا في الوقت ده ان الله مش عايز عباده من صنع الانسان مش بحسب مزاج الانسان لكن الله عايز عباده بحسب ما بيقول هو ده المذبح الترابي او المذبح الحجري اللي كانوا بيعبدوا بيه ربنا خلال تجوالهم ورحلتهم قبل ما يعملوا خيمة الاجتماع لكن اول ما شاف موسى خيمة الاجتماع ربنا اداله مواصفات مذبح اخر ما هوش مصنوع من التراب ولا من الحجر لكن مصنوع من خشب الصمت المغشة بالنحاس لان ده اللي هيتنقلوا بيه بعد كده مع الخيمة من مكان لمكان لما كانوا بيعبدوا ربنا في الصحراء قبل ما يعملوا خيمة الاجتماع كان يعمل المسبح بتاعه من تراب او من حجارة يرصها من غير ما يشكلها بايده خشب الصمت اللي ما بيسوس اتكلمنا عن خشب الصمت المادة الضعيفة اللي هي إشارة إلى الطبيعة البشرية والنحاس لما يجي يغطيها يقوي الطبيعة دهيت لأن النحاس من أقوى المعادن البرونز ده أو النحاس أقوى من الذهب ومن الفضة يعني الذهب والفضة ينصهروا في درجة حرارة أقل بكثير جدا من النحاس النحاس درجة حرارة انصهاره 1058 درجة مئوية درجة حرارة عالية جدا وعشان تفهموا ليه ربنا دلوقتي اختار النحاس كمادة يتعمل منها مذبحه هنقرا مع بعض قصة كده في سفر العدد اللي معاه انجيل يقدر يطلع معايا سفر العدد اصحاح 16 في نص السكة كده والشعب ماشي في البرية ربنا قال انا مختار هارون يبقى رئيس كهنة ليا فطلعوا ثلاثة كده يعني فلحسوا شوية قالوا كل الجماعة مقدسة اشمعنى هارون واحد منهم اسمه قورح والثاني اسمه داثان والثالث اسمه أبيرام ثلاثة دول قالوا احنا كلنا نقدر نبقى كهنة لربنا ليه انت يا موسى تخلي اخوك هو اللي يبقى كاهن وانحاز الثلاثة دول قورح وداثان وأبيرام 250 واحد وكانوا هيعملوا انشقاق كبير جدا في شعب الله لانهم بيقولوا كلام بردك يبدو انه معقول فموسى قال لهم طيب بس عشان ما نختلفش كل واحد عايز يبقى كاهن يجي يقدم نار او بخور لربنا واللي ربنا عايزه يختاره اللي ربنا يوافق عليه يختاره فحصل ايه في عدد 25 فقام موسى وذهب إلى داثان وأبيرام وذهب وراءه شيوخ إسرائيل فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم فطلعوا من حوالي مسكن قورح ودي- وداثان وأبيرام وخرج داثان وأبيرام وقف في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وإنها ليست من نفسي ده مش اختياري ده اختيار ربنا إذ مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسلني يعني لو الناس دي ماتت موتة عادية يبقى ربنا ما بعتنيش لكن لو الناس دي ماتت موتة غير عادية يبقى ربنا بعتني هو اللي قال لي كده ولكن ان اتبع الرب بدعه وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا احياء الى الهاويه تعلمون ان هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الارض التي تحتهم وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل الأموال فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا شوفوا بقى الآية اللي جاية وخرجت نار من عند الرب وأكلت ال 250 رجلا الذين قربوا البخور اللي قدموا بخور وهم مش من الكهنة خرجت نار من عند ربنا وكلت الناس دول ثم كلم الرب موسى قائلا قل لعازر ابن هارون أن يرفع المجامر من الحريق هناك فإنهما قد تقدسنا مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمسبح لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست يعني النار اللي خرجت من عند ربنا كلت كل حاجة إلا المجامر وقاموا أخذوا المجامر دي لأنها مصنوعة من نحاس وعملوها إيه الغطا بتاع المذبح بتاع المحرقة عشان تشوفوا قد ايه اشارة الى ان مادة النحاس هي اللي بتحتمل النار العالية عشان كده شخص المسيح لما ظهر في سفر الرؤيا ظهر ورجليه كنحاس محمى بالنار إشارة إلى المسيح اللي قدر يحتمل نار الدينونة نار الغضب الإلهي بسبب خطية الإنسان وفضل سليم اجتاز الدينونة وفضل سليم لن تدع قدوسك يرى فسادا فعشان كده المجامر ده هي بتاعت الناس الغرب اللي حاولوا يقدموا بخور خدها موسى بأمر من ربنا وصنع بيها الغشاء اللي بيغطي المسبح عشان كده كان النحاس رمز الإشارة الى احتمال الدينونة والمسيح اجتاز الدينونة واحتملها الدينونة المرعبة الرهيبة دهيت طاعة لأبيه الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها عشان كده كان يسمى مذبح المحرقة والمحرقة في الذبائح زي ما هنشوف بعد كده يتقال عنها إنها تكون بلا عيب وتتفحص من بره ومن جوه ما يكونش فيها عيب لا ظاهري ولا داخلي وبعدين تحرق باكملها على المذبح رائحه سرور للرب فيشتمها الرب للرضا والتكفير عن الانسان طبعا الحاجه اللي ربنا بيصر بيها ويرضى بيها هي روح الطاعه بذبيحه ومحرقه لم تصر ولكن ايه اللي بيصر ربنا القلب المنكسر والروح الايه المنسحق زي ما بنصلي في المزمور الخمسين فبقت بقى مذبح المحرقة ده رمز لشخص المسيح اللي احتمل الدينونة وصار موضع سرور لله وصار موضع رضا لله عشان كده احنا في الجمعة العظيمة في وقت الساعة السادسة اللي المسيح علق عليها بنقول له لحن ضيقة انف هذا الذي أصعد ذاته محرقة على جبل الجلجثة وقت المساء فاشتمه أبوه كرائحة بخور اشتمه أبوه الصالح كرائحة بخور كرائحة سرور المسيح المحرقة اللي سمع صوت أنت ابني الحبيب الذي به سررت لأنه أطاع وأطاع بسرور وبذل ذاته حتى الموت فمذبح المحرقة ده إشارة للمسيح في عمله على الصليب حتى إنكم تلاحظوا إنكم لما شفتوا منظر من بعيد للمذبح ده وفوق كومة التراب كان عامل على شكل صليب كان عامل على شكل صليب من الأربع اتجاهات والمذبح على قمته المسيح المصلوب عشان كده المسيح كان المذبح والذبيحه والكاهن اللي ذبح الايه الذبيحة عشان كده بقى اسم المسيح يسوع المصلوب اقترن اسم الصليب بالمسيح واقترن اسم يسوع بالصليب لما الملاك بيسأل او بيقول للمريمات وهم رايحين الاب بتطلبوا مين يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لكنه قام فكان المذبح النحاسي ده إشارة إلى المسيح المصلوب وذبيحته ذبيحة المحرقة اللي سببت سرور ورضا من الله على الإنسان أو على البشرية كلها بسبب المسيح اللي قدمه من أجل البشرية عشان كده ما- لا توجد عبادة بدون مذبح ولا توجد ذبيحة بدون مذبح ولا توجد مسيحية بدون صليب عشان كده المسيحية بتاعتنا كلها قايمة على الصليب وعمل المسيح الكفاري كله مرتكز على الصليب ففهمتوا ليه بقى أكبر قطعة في خيمة الاجتماع وأول حاجة يشوفها الإنسان في خيمة الاجتماع هي المذبح هي الصليب الكفارة هي مركز واساس كل شيء اللي من غيرها ما يقدرش الانسان يتمتع باي شيء يعني اذا كنا شفنا المسيح المناره الذهبيه والمسيح مائده خبز الوجوه ومسيح العهد التابوت العهد ما اقدرش اخد المسيح اللي بيشبع الا لما اعدي على المسيح المصلوب ما اقدرش اخد المسيح اللي بينور الا لما اعدي على المسيح المصلوب ما اقدرش اعدي على المسيح الممجد الكاروبين اللي بيغطوا على تابوت العهد ونور الشكناه الا لما اعدي على المسيح المصلوب عشان كده الصليب هو اساس الايمان بتاعنا والصليب هو اساس مسيحيتنا يمكن الناس عايزه مسيح قائم لكن مفيش مسيح قائم بدون مسيح مصلوب ان كنا نتالم معه فلكي نتمجد لكن مفيش مجد بدون ألم مفيش قيامة بدون صليب كان موقع المذبح ده موقع فريد ان هو اول واحد لما يخش من خيمة الاجتماع اول حاجة يخش يشوفها المذبح ده هو احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن تابوت العهد مائدة خبز الوجوه المنارة الذهبية الشقق الجميلة الحجاب وكل الحاجات دي بتوصف لنا ربنا نفسه صفات المسيح نفسه لكن المذبح ده بقى بيوصف لنا ازاي نقرب من الله بعد ما اتكلمنا عن روعة جمال الله شفنا الشقق الجميلة والرعاية والمحبة والاحتضان وتحت ظل جناحيك وشفنا النور وشفنا الشبع وشفنا العهد الله بيتكلم عن نفسه أولا لكن ثانيا يكلمنا ازاي نقترب اليه ازاي ندخل الى حضرته ما نقدرش نخش الا بواسطه الايه المسبح صحيح المسبح ده مواصفاته انه من خشب الصمت المغطى بالنحاش بالنحاس اشاره للمسيح اللي اخذ الطبيعه البشريه ولكن المسيح اللي خد الطبيعة البشرية دي احتمل الدينونة الطبيعة البشرية يشير إليها الخشب اللي ما بيسوسش خشب الصمت والنحاس إشارة إلى اقتبال الدينونة وقبل حكم الموت في جسده في خشب الصمت قبل النحاس في جسده اللي هو خشب الصمت فقبل حكم الموت والدينونة بإرادته وهو كان غير مستحق للموت لأنه لم يفعل خطية ولا وجد في فمه خش لكنه رفع على الصليب لأجلنا فدان الخطية في الجسد فتح الخطية في الجسد عشان كده بردك من ضمن الحاجات اللي كانت بترمز للصليب والمسيح اتكلم عنها كما رفع موسى الحية النحاسية فين في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الانسان والحيه دي كانت مصنوعه من نحاس ما كانتش مصنوعه من ذهب اشاره لاحتماله للدينونه الذي بلا خطيه صار خطيه لاجلنا حيه لكن منزوعه السم كانت ابعاد المسبح ده من اضخم الابعاد اللي بتكون الخيمه مربع طوله قد عرضه خمس أذرع وإن الذراع تقريبا نص متر 44 سم ونص تقريبا يعني قولوا نص متر يعني طوله 2.5 متر وعرضه 2.5 متر أكبر من التابوت أكبر من تابوت العهد وأكبر من المنارة وأكبر من مائدة خبز الوجوه أكبر مقاس هو المذبح بحيث إن كان ممكن يتحط أي حاجة في تجويفه جواه وكان هو أضخم حاجة علشان أبعاده الكبيرة دي تتناسب مع المهمة الضخمة أو المهمة العظيمة اللي هيعملها. فكان طوله قد عرضه متساوي مربع متساوي الأضلاع طوله قد عرضه كان لازم يبقى كده الطول قد العرض بالظبط إذا شبهنا الطول بأن هو ده العدل بتاع الله فيكون العرض هو رحمة ربنا. الله كامل في صفاته وصفاته كلها متساوية. هو كامل في عدله كما هو كامل في رحمته. عشان كده يتقال على الصليب إن السلام والبر تلاقيا، الحق والعدل تلاثما الرحمة والحق تقابلوا في الصليب الرحمة كانت منتهى الرحمة في الصليب لكن ما كانتش على حساب العدل لأن العدل كان في منتهى العدل الاثنين تلاقوا بمنتهى التساوي عدل الله المطلق مع رحمة الله المطلقة بالرغم ان بحسب ذهن الانسان يقول ان العدل عكس الرحمة ايه تماما لو الله خد عدله تمام هيبقى مفيش رحمة ولو ربنا ادى رحمته كل الحق هيبقى مفيش عدل لكن ربنا حقق المعادلتين الصعبتين دول في شخصه في الصليب عدل كامل لأن المسيح أوفى كل الدينونة واحتمل غضب النار الإلهية ورحمة كاملة لأن صار فيه غفران لكل الخاف الخطاة مهما كانت خطيته ومهما كانت بشاعة خطيته حتى لو كان على اللحظة الأخيرة زي اللص اليمين هنا اتقابلت الرحمة المطلقة مع العدل المطلق فكبر حجم المذبح ده يورينا كبر اتساع مراحم الله عشان تقدر رحمة ربنا دي ترفع حكم الدينونة عن أشد الخطاة خطية عشان كده كان لازم يبقى مذبح ضخم طوله خمسة أذرع وعرضه خمسة أذرع بمناسبة رقم خمسة ده هتلاحظوا إن كل شيء في الخيمة يقبل الاسم على خمسة كل شيء في الخيمة خمسة ومضاعفاتها يعني طولها 100 ذراع 100 على 5 20 كل الأبعاد اللي ذكرت بتقبل الاسم على خمسة أو خمسة ومضاعفاتها الحقيقة أن رقم خمسة ده من ضمن الأرقام المدلولات في الكتاب المقدس اللي بيشير إلى النعمة النعمة المتزايدة والمتفاضلة جدا المسيح لما شبع الجموع شبعهم من خمس خبزات وشبع كم واحد يعني الواحد تحول إلى ألف الخبزة الواحدة شبعت ألف رقم واحد ده تحول إلى ألف النعمة المتزايدة المتفاضلة داود النبي لما خرج للقاء جلياط انتخب كم حجرة ملساء خمس حجارة ملس صحيح استخدم واحدة لكن هو اختار خمسة وبالنعمة داود غلب جلياط نعمة الله المتفضلة لأن قوة داود تجاه قوة جلياط لا توجد شيء ولا يذكر شيء ليها تيجي صفر قدام ما لا نهاية يعني أو قدام رقم كبير قوي لكن النعمة هي اللي خلته يغلب فرقم خمسة ده باستمرار إشارة إلى نعمة الله المتفاضلة تجاه الإنسان عشان كده نعمة الله هي اللي ادت الإنسان إنه يعيش بالحواس الخمسة نعمة الله المتفاضلة هي اللي رتبت خمس ذبائح بتوع العهد القديم للإنسان من أجل خلاصه لأن العهد القديم كان قايم على خمس ذبائح ذبيحة المحرقة تقدمة القربان ذبيحة السلامة ذبيحة الإثم ذبيحة الخطية دي الذبائح الخمسة اليومية وأيضا المسيح جرح بكم جراحات بالخمس جراحات بتاعته عشان كده تشوف القربانة اللي يبص فيها تبص تلاقوها متخرمة خمس خروم نعمة الله المتفاضلة للإنسان بحسب الجسد اللي ادته خمس حواس ونعمة الله المتفاضلة اللي كانت بتديله غفران وقبول في العهد القديم من الخمس ذبائح ونعمة الله المتفاضلة اللي ادته في العهد الجديد خمس جراح المسيح يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي يا موت المسيح اذكرني بحب من مات من أجلي لكن زي ما رقم خمسة ده بيشير إلى النعمة المتفاضلة بردك لو لاحظتوا إن الخمسة دي عبارة عن واحد زائد أربعة رقم أربعة باستمرار يشير إلى العالم إلى الخليقة أربع جهات المسكونة ورقم واحد ده يشير إلى الله الله واحد فيشير إلى احتياج العالم كله إلى واحد عشان كده قال للمرسل حاجة إلى واحد ان النعمة الوحيدة اللي انت محتاجها هي ربنا الحاجة الى واحد وايضا رقم خمسة ده يشير الى المسؤولية انت مسؤول عن حواسك الخمسة وما يدخل الى نفسك بواسطة الحواس الخمسة فكان المذبح طوله خمس أذرع عرضه خمس أذرع وارتفاعه ثلاث أذرع إذا كان الاتساع أو العرض يشير إلى اتساع محبة الله عشان كده هو اتساع كبير جدا إنه يحتوي كل الناس وده بيمثل العرضة الأفقية بتاعة الصليب إن المسيح فرد عليها إيديه يعني حضنه مفتوح للكل باستمرار يساع في محبته الكل يحتوي الكل في داخله والعرضة الرأسية ان هو الوحيد اللي يقدر ياخد كل اللي تحت يطلع بيهم لفوق يقدر يشيل كل اللي تحت ويطلع بيهم لفوق وهو ده معنى الصليب لكن المذبح ده كان ليه أربعة قرون أربع زوايد طالعة كده في الأربع أركان وكان لما الكاهن يذبح الذبيحة ياخد الدم بتاعها وياخد من الدم ده ويمس أربع قرون بتوع المذبح القرن باستمرار إشارة إلى القوة عشان كده في المزامير يقول آه الرب هو قرني وحصني وقوتي بك ننطح أعداءنا تسبحة اللي قالتها العذراء تسبحة اللي قالها زكريا أبو يوحنا المعمدان أقام لنا قرن خلاص في مدينة إيه؟ داوود فالقرن باستمرار إشارة إلى القوة وكأن المذبح ده بيستمد قوته من القرون بتاعته اللي موجود عليها الدم اللي ممسوسة بالدم الأربع قرون دول يرمزوا لأربع أطراف الصليب اللي سمر عليه يسوع عشان كده ايديه اتسعت لكل انسان في العرضة الأفقية وفي العرضة الرأسية طاعته للآب هي اللي رفعت كل إنسان من تحت لحد فوق في مزمور 118 اللي بنصليه في صلاة الغروب بنقول آية لطيفة جدا عن قرون المذبح بنقول إيه اوثقوا الذبيحة بربة إلى قرون المذبح أنت هو إلهي أحمدك إلهي أنت فأرفعك وقبليها على طول بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه آه يا رب خلصنا آه يا رب سهل سبلنا كانت الذبيحة لما تيجي يربطوها في القرن بتاع المذبح فالقرن مش بس إشارة إلى القوة والقرن مش بس إشارة إلى الأربع أطراف بتوع الصليب لكن بأحسن من كده إن الإنسان كمان يربط نفسه في المذبح اللي حسوا بعمل الفداء تجاههم ربطوا حياتهم بالمسيح بقت حياتهم ذبيحة مربوطة في قرون المذبح الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيقول للخطية لأ الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيقدم خدمة الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيجاهد من أجل الكرازة الإنسان بيقدم نفسه ذبيحة لما بيقدم حب ويبذل فعشان كده كل واحد يحس بعمل الفداء يقول لربنا أنا ذبيحة لأني حسيت بالعمل اللي انت عملته من اجلي هذا هو الهي فارفعه الهي انت احمدك اشكرك هشكرك ازاي بالكلام بترتيله لا لكن هشكرك يا رب باني هربط حياتي بصليبك مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فربط الذبيحه في قرون المذبح هي علامه الشكر مش موضوع الشكر ان انا اشكر ربنا بكلمتين فارغين بقولهم له وخلاص يعني ربنا ما بيضحكش عليه لكن زي ما المسيح من اجلي مات قال عليه بولس كده من اجلك نمات كل النهار زي ما انت مت علشاني انا كمان من اجلك اموت مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا لكي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام فكانت قرون المسبح دي اشاره على الانسان اللي بيشكر ربنا شكر حقيقي بانه بيربط نفسه بصليب المسيح